السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد فإخوتي في الله والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إني أحبكم في الله وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله اللهم اجعل عملنا كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا أحبتي في الله ما زلنا مع كيف وأخواتها نعم كيف وأخواتها بدأنا بكيف في التوحيد ثم كيف في طاعة الرسول ومحب ومحبة الرسول صلى الله عليه وسلم وها نحن ندخل في شعب الإيمان كيف كيف نتوضأ وقد ذكرنا في اللقاء الماضي وهذه من أخطر النقاط التي ينبغي أن تعض عليها بالنواجذ ذكرنا أنه يمكن أن يكون الوضوء والوضوء فقط سبيلك إلى الجنة مع الأصول طبعا احنا بنتكلم في الطرق في الفروع في الوصول فبعد إقامة الأصول الفرائض كلها يمكن أن يكون الوضوء وحده سبيل طريق والدليل على ذلك حديث بلال رضي الله عنه لما قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد سمعت خشخشة عليك بين يدي في الجنة فمما هذا قال لم أحدث حدثا إلا وتوضأت من هذا الحدث وما توضأت وضوءا إلا وصليت لهذا الوضوء ركعتين تكون من السابقين ولكن كيف الوضوء كيف واخواتها هنا بقى كيف الوضوء الموضوع مش موضوع ان احنا نجيب مية ونقف عند الحنفية ونغرق الدنيا او كروتة ولعبة لا الرسول صلى الله عليه وسلم حين توضأ قال من توضأ وضوءا مثل وضوء هذا وفي رواية نحو وضوء هذا في رواية نحوا من وضوء هذا وضوء زي ده قريب منه مطابق ليه وضوء حقيقي وتعالوا لكي لا نضيع الوقت لنتكلم في كيف نتوضا كيف اول سبيل في الوضوء ان تقول بسم الله بسم الله سبحان الملك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا صلاة بغير طهور ولا وضوء لمن لم يسم الله لا وضوء لمن لم يسم الله والحديث صحيح لا وضوء لمن لم يسم الله يبقى لازم اقول بسم الله وانا عايز اتوقف هنا وقفة كيف اقول بسم الله هي دي القضية انا كنت بتكلم مع الاستاذ عاطف المدير عن الاعداد لرمضان هنعمل ايه رمضان فكم من المقترحات شرح الاذكار شرح الاذكار ان احنا نشرح الاذكار لان كثيرا من الاذكار اللي احنا بنقولها كثير من الناس مش فاهمها يعني كلمة سبحان ربي العظيم يعني ايه يعني ايه يعني ايه سبحان وربي والعظيم يعني ايه يعني ايه الفرق بينه وبين سبحان ربي الاعلى احنا محتاجين نفهم معاني الاذكار اللي احنا بنقولها بلساننا واحنا مش فاهمينها الاذكار سيد الاستغفار اللي المفروض كلنا حافظينه وما بنبطلش نقوله ليل ولا نهار اللهم إن اللهم انت ربي لا اله الا انت خلقتني وانا عبدك وانا على عهدك ووعدك ما استطعت يعني ايه محتاجين نفهم ما الاذكار تعالوا تعالوا الاول خالص احنا بنجيب من الف باء ما معنى بسم الله يعني ايه دي بسم الله يعني انا اقول باسم الله اسم الله كاني لما اجي اتوضى لا مش لما اجي اتوضى بس ده انت تشوف بسم الله دي في ايه لما اجي اكل لما اجي انام لما اجي ادخل المسجد لما اجي اخرج من المسجد لما اجي البس بسم الله يعني ايه بسم الله باسم الله يعني ايه يعني ايه كاني بقول اسم الله يعني كاني لما اجي اتوضى هاخد اول حفنه ميه اقول الله بحط اسم الله على الوضع ده لا يقولوا باء البي دي باسم الله سبحان الله العظيم في لسه بقرا دلوقتي ان احد العلماء يقول ايه العلم كله يكمن تحت نقطة الباء في بسم الله الرحمن الرحيم في بسم الله دي تحت النقطة اللي هي ب بسم الله تحت نقطة الب دي العلم كله بسم الله الباء حرف جر اسم اصل بي اسم باسم الله الباء حرف جر واسم مجرور ودي بيقولوا عليها شبه جملة وشبه جملة مش جملة فما هيش تقيلة ما هيش متمكنة مش حتة سريعة ببساطة برضه مش هندخل لا نحو ولا لغة ولا حاجة خالص وإنما نقول إن الجر والمجرور لأنها شبه جملة لأنها ضعيفة لابد لها من متعلق حاجة تتعلق فيها لأنها ضعيفة شبه جملة مش جملة فلازم لها متعلق يقول المتعلق هنا مقدر محذوف باسم الله بسم الله ايه انا هبدا الوضوء اهو بسم الله بسم الله ايه يقولوا متعلق محذوف تقديره فعل وليس اسم وفعل مضارع عشان يفيد الاستمرار يبقى كانها تقديرها بسم الله اتوضا الباقي ليه للاستعانه للاستعانة وصلت لا لسه كيف كيف طب صلي زيد النبي صلى صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم نعم يا سيدي اللهم صل على النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم بسم الله يعني البه احنا قلنا البه وبعدين اسم بس هو الالف دي شالت بقت بسم لان الالف دي الف وصل بسم البه جر ومجرور شبه جملة شبه الجملة زي ما كده شبه جملة مش جملة الجر والمجرور والظرف والمضاف إليه دول اسمهم شبه جملة عشان هي شبه جملة مش جملة لازم لها متعلق لازم حاجة تتعلق فيها شبه الجملة ده المتعلق ده ايه مقدر مقدر محذوف بسم الله ايه ما كده مش جملة بسم الله مش جملة لازم لها متعلق متعلقها مقدر محذوف المقدر المحذوف ده بسم الله مقدر محذوف تقديره اتوضا بسم الله اتوضا لما اجي اكل يبقى بسم الله اكل لما اجي ادخل يبقى بسم الله ادخل لما اجي اكتب بسم الله اكتب لما اجي اخرج بسم الله اخرج لما اجي انام بسم الله انام تقديره فعل محذوف تقديره فعل محذوف تقديره فعل مضارع محذوف تقديره افعل ليه مضارع وليه فعل علشان يستمر لان الفعل المضارع يفيد باستمرار الحاضر والمستقبل يفعل حاضر والمستقبل ومحذوف عشان لا يفصل الاستعان عن الاسم شيء عشان ما نقدمش على اسم ربنا حاجه ما تبقاش اكتب بسم الله فعل محذوف مؤخر تقديره افعل علشان ما نقدمش على اسم ربنا حاجه يبقى لما اجي اتوضى هقول بسم الله باسم الله يبقى كاني بحط اسم ربنا الله قولها تاني كده الله بسم الله اتوضا هبدا اتوضا بالاستعانه بربنا الباقي للاستعانه هستعين بربنا على الوضوء ونتعلمها دايما اياك نعبد واياك نستعين واياك نستعين بنستعين بربنا انه يعين على العباده دي ونبدا نتقنها ونبدا نعملها صح بسم الله هنبدا نتوضا يبقى اول حاجه في الوضوء ان انا اقول ايه بسم الله قول لي طب انا بتوضا في الحمام دلوقتي والحمام مقفول ينفع اقول لازم تقول بس تجريها على قلبك بلاش تنطقها بلسانك بلاش تنطقها بلسانك طالما ان في الحمام والحمام مقفول والحمام فيه قضاء الحاجه ايضا الى جنب الوضوء لكن الافضل بقى لو جينا نبني بيوتنا شرعي ان احنا نحط حوض الوضوء بره بره الحمام يبقى في حوض للوضوء بره الحمام زي ما الناس بتعمل الحمام وقدام الحمام في طرقه كده فيها حوضين ثلاثه لمغسله لغسيل الايدين بعد الاكل وللوضوء وهكذا بعيدا عن الحمام ويبقى الحمام في حوض برضه اللي عايز جوه الحمام هو حر مفيش مشكله مش حرام ولا حاجه لكن عشان اقدر اذكر ربنا على وضوئي براحتي ولم يرد ذكر الوضوء الا في بدايه الوضوء ونهايه الوضوء اما اثناء الوضوء فكل الاذكار المنقوله بدعه لا تجوز ليس فيها شيء صحيح طيب في اول الوضوء بسم الله وفي اخر الوضوء هتيجي اذكار اخر الوضوء ان شاء الله عز وجل لو قدر هبدا اخد ميه واقول بسم الله اذا كنت انا قايم من النوم وما يمكنش ان انا احط ايدي في الميه مباشره اذا كنت باخد من اناء اما اذا كنت بتوضى من الحنفيه خلاص ما فيهاش مشكله لكن وانا صاحي من النوم يبقى ما ينفعش ان انا احط ايدي في الاناء قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا استيقظ احدكم من نومه فلا يغمس يده في الاناء حتى يغسلها ثلاثا يبقى لازم اصب الميه على ايدي من بره الاناء قبل ما أه قبل ما احط ايدي فيه صبيت وابدا اغسل ايديا ثلاث مرات اصب الميه واغسل ايديا ثلاث مرات اصب من الاناء ما احطش ايدي في الاناء ده مهم جدا لما برضه على جنابه ما تحطش ايدك جوه الميه الا لما تغسلها ثلاث مرات وانا بغسل ايديا خلي بالك من النقطه الخطيره المهمه دي وانا بغسل ايديا ها انا بغسل ايديا لازم استشعر ان انا بتوضا العلماء بيقولوا ايه استصحاب النية يعني بعض الناس بيتوضا بغفلة والوضوء مع الغفلة ده ما ينفعش خلي بالك معايا النقطة دي مهمة جدا بعض الناس يلا اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم آه بعض الناس بيقوم من النوم هو تصدقوا ان انا بحبكم في الله اه اه والله انا بحبكم في الله بتلاقي بعض الناس ودي, ودي نقطه اخدها في السكه كده للناس اللي بقول له هو الصلوات خمسه ولا اربعه خمسه طبعا يا عم الشيخ امال هم عندك اربعه ليه لا مين اللي قال دول عندي خمسة لا انا مش شايفك عمرك قمت الفجر يا نهار ابيض ده انا بقوم الفجر كل يوم طب انت جزاك الله خير انا بكلم بقى الناس اللي ما بيقوموش الفجر انتوا خليتوا الصلوات اربعه ليه حاضر الاذان هنردد الاذان بنيه احنا دلوقتي هنزيل الاذان بنيه انك تردد الاذان وتحصل على شفاعه النبي وتدعي بعدها ان ربنا يقبلنا ويودينا الكعبه بقى احسن اشتقنا قوي اللهم ارزقنا الحج والعمره يا رب العالمين مع الاذان وبعدين نكمل خليك معايا وصلى الله على النبي محمد واله وسلم مرحبا بكم اخوتي في الله مره اخرى وكنا نتحدث عن غسل اليدين بعد التسميه غسل اليدين بعد التسميه وذكرنا انك حين تغسل يديك لابد ان تنظر الى الماء ويتساقط من يديك انك بتصلي اه كنا بنتكلم في نقطه مهمه قوي آه ارجع لها تاني مش هنسى ان شاء الله هي ان الصلوات كام الصلوات الصلوات خمسه بجد يعني انت بتصلي الفجر ايوه جميل لازم تصلي الفجر بعض الناس بقى ما بيصليش الفجر ها بيظبط منبه على الساعه كام هو عنده الشغل بتاعه الساعه 8 فبيظبط منبه على 6 ونص ويقوم 6 ونص جري جري 6 ونص دي الشمس طلعت يعني صلاه الفجر انتهت لان نهاية وقت صلاة الفجر شروق الشمس فوقتها انتهى اضف الى حتى اللي ظابط المنبه على ستة قبل الشروق بخمس عشر دقايق عشان يصلي ويروح الشغل مش قايم لربنا قايم للشغل انت قايم لربنا ولا للشغل ظابط المنبه لربنا ولا للشغل هي دي المشكلة الكبيرة ان يبقى الشغل اهم عندك من ربنا ان الشغل يبقى اهم عندك من الصلاه مشكله كبيره كمان ان بعض الناس هو بيقوم ظبط المنبه على سبعة عشان يتوضى عامل حسابه ان في عشر دقايق حمام وخمس دقايق لبس وخمس دقايق فطار وثلث ساعه مواصلات يبقى وصلت مع ظابطها هو بالثانيه عشان ما يضيعش دقيقه من النوم ايه اهميه النوم في حياتك ايه اهميه النوم يا ابني إن الله إذا بارك في القليل صار أفضل من الكثير فلو ربنا بارك لك في ساعتين نوم يبقوا أفضل من عشر ساعات ياما ناس بتنام عشر ساعات ويقوم جسمه مكسر وخامل وتعبان سبحان الله العظيم يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا نام ابن آدم عقد الشيطان على قافيته ثلاث عقد ثلاث عقد نم وعليك ليل طويل نم وعليك ليل طويل نم وعليك ليل طويل بيعقد على قفاه ثلاث عقد حديث الضرب على القفا فاذا استيقظ فذكر الله حلت عقده اذا اول ما صحي منهم كده قال لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير الحمد لله الذي احيانا بعدما امتنا واليه النشور بدا يقول اذكار الاستيقاظ تتحل عقده يا معقد حل عقدك بالذكر فاذا توضا حلت الثانيه فاذا صلى حلت الثالثه خلاص كده فاصبح نشيطا نفسي أما إذا نام فلم يصلي بال الشيطان في أذنيه بال الشيطان في أذنيه الشيطان يبول في ودانه وأصبح خبيث النفس كسلان آه شفت أنت بتصبح كسلان ليه عشان ما بتصليش الصبح عشان لما بتقوم ما بتذكرش ربنا تلاقي بقى اللي قايم على الشغل قام جري من غير ما يفتح عينيه على الحمام تلقائي كده قضى حاجته وقف على الحوض اتوضا تلقائي بدون اي نيه ده ما يبقاش وضوء ما يتحسبش وضوء قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى اذا نويت يبقى ليك وضوء وخصوصا في العبادات اللي زي الوضوء دي العلماء يقولوا ان عبادة الوضوء غير معقولة المعنى قول لي مالك يا عم الشيخ انت النهاردة بتقول كلام كبير ليه مش كلام كبير ده كلام ده المفروض كل الناس تفهمه وتعرفه يعني الباء شبه جملة وله متعلق وال وللاستعانة الكلام ده لازم تعرفه مش كلام كبير مين قال كلام كبير كلام بسيط جدا وسهل جدا وواضح جدا كذلك نفس الشيء هنا لما نتكلم عن الوضوء انه عبادة غير معقولة المعنى يعني ايه عبادة غير معقولة المعنى يعني هل معنى الوضوء أمية ها هل معنى الوضوء ان احنا بنتنظف بننظف الاجزاء دي لا مش معناها كده خالص ولا امال معناها ايه معنى الوضوء عبادة لان الله امرني بذلك غير معقولة المعنى ملهاش معنى معقول ملهاش معنى مطلوب ملهاش معنى واضح فاهمني ازاي يبدو انا مش سامعها فصلت اللهم صل على محمد صلى صلى الله عليه وعلى اصحابه وسلم طيب آه عباده غير معقوله المعنى بمعنى ان لو واحد متوض مش متوضي واحد آه مستحمي في غسل اسمه غسل التبرد والتنظف واحد حاسس بريحه عرق فدخل تستحمى بنيه التنظف كده يطهر لا ما يطهرش يعني واحد دخل خد دش بالليفه والصابونه وال عمل كل والشامبو وتمام التمام لكن ما نواش التطهر يبقى ما تطهرش ما تطهرش لازم نية التطهر لازم النية دي شرط انك تبقى ناوي الوضوء او ناوي الغسل قلت لك قبل كده في مسألة النية مهمة جدا غاية في الأهمية انبعاث القلب الى جهة المطلوب التماسا له اديت المثال ده قبل كده قلت لو ان كوباية المية دي قدامي كده وانا قلت نويت اشرب انا بشرب انا شربت عمري ما اشبع مش كلام هي ده لازم امد ايدي واخد المية واشرب انتوا صايمين طبعا احنا متفقين على الواجب بتاع الواجب يوم الجمعه ان الصيام اثنين وثلاث واربع وخميس ونتقابل يوم الجمعة ان شاء الله فالشاهد ايه آه اللهم صل على محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ان دي انبعاث القلب مش نويت اتوضأ لا وانما ان القلب ينبعث حتى التلفظ بالنية بدعة ده ان يبقى القلب هو اللي ناوي يتوضأ نويت رفع الحدث الاصغر دي نية الوضوء من جوه قلبك ان قلبك ينطق قلبك يتنطق قلبك يتحرك قلبك يتجه قلبك يتوجه فين قلبك فين قلبك يا عبد الله هات قلبك بقى حرك قلبك وتجيبه خلي قلبك يشتغل يبقى له وجود يبقى له دور النية انبعاث القلب الى جهة المطلوب التماسا له ان القلب يلتمس هذا العمل خلاص بدأنا نتوضا خدت المية وانا بغسل ايديا بنية الوضوء واستصحاب النية طول فترة الوضوء بغسل ايديا وانا بغسل ايديا نيتي ان تخرج ذنوبي من يدي ايدي دي اللي صفحت واحدة فبقى زنا بغسله ايدي دي اللي اتمدت خد الجنيه حرام بغسله ايدي دي اللي اتمدت على اي حاجة ضرب حد بغير حق بغسله قول لي طب ما الكلام ده كله ما حصلش النهارده في الساعتين دول وانا بتوضى لا هو انت مفكر ان هو مع غسله واحده بيطلع لا ده الذنوب عايزه غسيل دائم شوف سيدك النبي صلى الله عليه وسلم علمك في اول الصلاه في دعاء الاستفتاح انك تقول اللهم اغسل ذنوبي بالماء والثلج والبرد اللهم نقني من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الابيض من الدنس شوف بقى لما ينقى الثوب الابيض من الدنس بيتنقى يتنقى فكذلك الذنوب بتخرج من تحت ضوافرك فانا عايزك وانت بتغسل ايديك في تركيز شديد تركيز شديد بنية الوضوء ورفع الحدث الاصغر بنية التطهير من الذنوب والخطايا من المعاصي من الآثام من الآفات عايز أطهر إيديا بس أنا قلت لكم في الحلقة اللي فاتت ترويض الحواس عايز أنظف إيديا الوضوء نور فبنظف إيديا عشان إيديا توفق فلا تتجه إلا إلى الحلال عايز بغسل إيديا من ذنوب كتبتها بإيديا الرسائل اللي كتبتها على التليفون الورق اللي كتبته بإيدي بغسل ايديا من كل ما امتدت اليه في صوره لقطها حرام في اه في وفي اه في تصوير حرام في اخراج حرام بغسل ايديا فوانت بتغسل ايديك استحضر كل ذنوبك ومعاصيك واغسل ايديك وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتعهد البراجم تعرف يعني ايه براجم ايه البراجم او انت لو تعرفها اديك 10 جنيه البراجم هي عقل الصوابع دي دي اسمها البراجم دي ودي ودي العقل دي اسمها البراجم دي فالتعامل البراجم لان دي م... دي متنية زي ما انت شايف كده ها اه ال ال الحاجات المتنية دي اهي اهي دي ايوه شايفها مظبوط لما تعملها كده كده اتسعت غسل الاعضاء دي وهي متسعة كده غسل البراجم دي وهي متسعة غسلها والضغط عليها غسل البراجم البراجم يبقى لازم كده ايدك وتبدأ تغسل البراجم دي وهي متسعة عشان تبي... تغسل ما بينها اي ذنوب متراكمة ما احنا قلنا غير معقول المعنى يبقى مش مقصود منه غسيل الوساخة الظاهرة وانما غ... وساخة باطنة ذنوب متراكمة حيث ان انت لو ايديك في غاية النظافة وجسمك في غاية النظافة برضه تتوضى مش مقصود من الوضوء تنظيف الظاهر فقط وإنما تنظيف الظاهر وتنظيف الباطن أيضا غسل البراجم شوف بقى لما احنا ما نعرفش البراجم بالمرة بقى لازم نعرف الكوع والكرسوع والبوع دي كلها ألفاظ شرعية لازم تعرفها كوعك فين فين كوعك ده غلط مش ده كوع ده اسمه المرفق امال الكوع فين فين الكوع يا ناس اللي هو احنا بنقول عليه ده اهو وتقولوا عليه ايه اه لا لو اه بس ايدك هو ده اللي بيقولوا عليه ده اسمه كوع ايوه ثبت على ده ده اهو اللي هو العظمه دي اللي ناتئه دي هي دي اسمها الكوع هي دي الكوع كوع ده اهو ده الكوع الكرسوع اللي هو العظمه اللي في اخر الابهام دي اسمه الكرسوع البوع اللي هو ده اللي في بطن اليد هجيبها لك منين اه تالي من هنا آه. يبقى لازم تفهم فاهم عشان تغسل غسل اليدين الى الكوعين الكوع فين بقى اللي هو قلنا عليه اللي هو ده اللي هو بنز ايدك بيقولوا عليه ها الكرسوع اللي هو ده اللي هو فوق صباعك اخر عقله في صباعك الابهام البوع اللي هو ده اللي في اخر الكف هو ده اللي بيقولوا عليه مش عارف كوعه من بوعه من كرسوعه الالفاظ دي الفاظ شرعيه ليه لان احنا بنقول غسل اليدين الى الكوعين ده كوع بيقولوا الثوب عشان ما يبقاش فيه اسبال يبقى الكوع هو ده الكوع اللي اما غسل اليدين الى المرفقين المرفق بقى اللي هو اللي احنا بنقول عليه في العاميه الكوع اللي هو ده ده كوع ده اسمه المرفق المرفق غسل اليدين الى المرفقين كان اذا غسل يديه اسرع في العضد الايد ده اسمه كف وده اسمه ذراع وده اسمه عضد وده اسمه كف يعني كل حاجه من دول اهي ده كف كف اليد وبعدين من الكف الى المرفق ده اسمه ذراع من الذراع ده من المرفق الى الكتف ده اسمه عضد فانا يغسل يديه حتى يشفع في العضد الشاهد انك بتغسل ايديك تتعهد البراجم تتعهد الاظفار اه الناس اللي بتشتغل في البويه مثلا نعم اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم الناس اللي بتشتغل في البويه ممكن يكون شغال في شغلانه والشغلانه دي تركت معاه اثر في ايديه او الزوج او حاجه في اثار على الايد مثلا بويه او الزوجاء النساء اللي بتحط مونوكير على الاظافر او الكريمات اللي هي بتمنع وصول الماء الى البشره كل هذه لا يصح معها وضوء من شروط صحة الوضوء أن تتشرب البشرة الماء يبقى اللي إيده فيها زيت ممزلقة أو كريمات تمنع وصول الماء إلى البشرة أو آه شغال في حاجة في مادة في بوية أو في غيرها في آه قطعة بلاستر على إيده نتيجة جرح ولا شيء لازم كل ده يتشال لازم تعميم العضو بالماء لازم تتشرب اليد بالماء وزي ما قلت لك كده وانت بتغسل ايديك خلي عينك دايما على الميه انت شايف الميه اللي نازله من ايديك وشايف ذنوبك بتخر من ايديك تبقى دي استحضار هذه النية نية ان المية دي اللي نازلة نازلة بتطهر ايديك اه شوف مليانة ذنوب مليانة معاصي اللهم تب علينا وعلى عصاة المسلمين غسلت ايديك ثلاثا غسل جيد وزي ما قلنا كده ما تستعجلش اغسل ضوافرك لازم النساء اللي حاطه منوكير لازم يتشال تماما والمزيل اللي بيتشال بيه برضه يتشال لازم يتشال وثم اي كريمات او زيوت او دهون تمنع وصول الماء الى البشره تبقى ازيلت تماما الميه الايد شربت الميه وابتلت بالميه ابدا اتمضمض وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يهتم بالوضوء جدا بالمضمضه جدا ولازم السواك كان يتمضمض ويتسوك كانه يتهوع فين سواك يتهوع آه المضمضة يا جماعة بنشوف بعض الناس بيجي يتوضى يقوم ياخد المية كده لا كده ما توضناش خد المية تفهم ما ما توضاش ما حصلش معنى كلمة مض مض مض مض خدت بالك ازاي؟ كل الكلمات التي تتكون من مقطعين متشابهين تفيد الحركة شوف فمن زح زحة عن النار تحس فيها زح زحة تحس فيها بالحركة زح زحة كذلك هنا مض مض هذه المض مضى لازم تحريك الماء وإدارة الماء في الفم لازم الإنسان ياخد المية في فمه تحريك الماء في الفم مش عارف هو ينفع ده اه مش هينفع له ماشي ما يجراش حاجه آه تحريك الماء في الفم لازم الميه تتحرك يمين وشمال مع السواك مفيش سواك باصبعك ما احنا غسلنا ايدينا ونظفناها وتمام وطهرناها مظبوط ها باصبعك اصبعك وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قدر الله ما شاء فعل العيال ضيعوا السواك كان يتسوك بالطول وبالعرض ان شاء الله المره الجايه نجي معانا سواك تاني السواك يستعمل السواك بالطول هكذا وبالعرض هكذا صلى الله عليه واله وسلم وكان يتسوق بيمينه ويتسوق بيساره الاثنين الشمال عشان يوصل هنا واليمين عشان يوصل هنا صلى الله عليه وصحبه وسلم مع ان كان يحب التيمن في امره كله لكن في السواك كان بيتسوق بشماله زي ما قلت لك للعله دي انه عشان يوصل لاقصى اليمين فلازم بشماله وعشان يوصل بدون انه يجرح صدقه وباليمين عشان يوصل لاقصى الشمال المضمضه قال فاذا تمضمض خرجت الذنوب من فمه حتى تخرج من بين اسنانه آه ماشي يا حنفي ال ال اللهم صل على محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم الفم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر ما يدخل الناس النار أكثر ما يدخل الناس النار الأجوفان الفم والفرج الفم مشكلة الفم الكبيرة انه بيدخل جهنم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهل يكب الناس على مناخرهم في النار الا حصائد السنتهم شفت بقى اهميه المضمضه المضمضه انك تغسل لسانك وتغسل سنانك وتغسل حلقك وتغسل المضمضة انها تنظف كل الذنوب دي اذا كنا بإيدي قلنا بايديك انا ما عملتش حاجة في الساعتين دول بايديا ما عملتش لسانك ده انت اتكلمت كلام ان رجل يقول الكلمة لا يلقي لها بالا يهوي بها في النار سبعين خريفا كلمة واحدة كلمة واحدة تنزلك في جهنم سبعين خريفا شفت أهمية الوضوء شفت اهميه المضمضه اللي انت ما بتاخدش بالك منها زي ما قلنا كده استصحاب النيه لازم وانت بتتمضمض معاك النيه انك بتوضى معاك النيه اني بنضف حرك الميه في فمك يمين شمال وانت بتحركها بتطلع الذنوب من بين سنانك بتطلع الذنوب من لسانك بتطلع الذنوب اللي ارتكبها فمك لقمه حركه اتمضمض السواك أهمية السواك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل وضوء مع كل صلاة كان مهتم النبي صلى الله عليه وسلم بالسواك جدا سئل سيد عائشة ما أول ما يفعله رسول الله حين يدخل من البيت قالت السواك الرسول صلى الله عليه وسلم كان أول شيء يفعله حين يقوم من النوم يشوص فاه بالسواك عارف يشوص يعني إيه؟ يعني كانوا بيسنوا اسنانه بالسواك يشوص فاه بالسواك السواك مهم جدا فالناس ينبغي ان تهتم بقضيه السواك فين السواك والاطباء النهارده اثبتوا ان السواك انفع من معجون السنان والفرشه اهم من معجون السنان والفرشه مفيد جدا يعود الاراك ده فايده مهمه جدا خصوصا حين يكون اخضر أه حلقتكم بتاع نص ساعة ديت ما بنلحقش نقول فيها حاجة لكن أنا بحبكم في الله وإحنا ما زلنا في الوضوء بنتوضى فأنا عايز نقضي الأسبوع ده من الأربع ده للأربع الجاي وإحنا بنجتهد في غسل إيدينا وتنظيف سناننا بالسواك والمضمضة أسأل الله أن يتقبل منا ومنكم أحبكم في الله أستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته